سلسلة إزهار القمص زكريا بطرس عن الثبات في المسيح من الرب نسأل أن تكون سبب بركة للكثيرين
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين نأتي اليوم في مواضيع عظاتنا عن الثبات الثبات الجزء الأولاني فيه لأن الثبات جزئين خلصنا الجزء الأولاني إن شاء الله من الأسبوع الجاي نبتدي الجزء الثاني فالنهاردة ختام الجزء الأولاني احنا اتكلمنا في البداية عن البدء مع المسيح ازاي الإنسان يفتح قلبه عشان ربنا يخش ويسكن جواه ويبتدي حياة جديدة المسيح شريك فيها شريك جديد في حياتي وازاي الواحد يستقبل المسيح في قلبه ويدعيه يخش حياته وبعد ما يستدعي المسيح في حياته ازاي بقى يثبت في الحياة الجديدة دي ازاي يمشي مع المسيح في الحياة الجديدة اللي هتختلف عن الحياة القديمة عشان كده بيقول حولني مثل شاول من عدو لصديق حياة مختلفة تماما فازاي الواحد يعيش الحياه ديت وازاي الواحد يثبت فيها ليه بقى لان الشيطان اول ما يلاقي الواحد بدا مع ربنا ينشط قعدش ساكت عارفين ليه لان دي حرب دي معركه واحد من رعاياه هيطير واحد من صحابه هيفلت فيبقى كل مجهوده ان هو يعمل ايه يعطل الزبون ده من ان هو يطير من ايديه مش بتحصل في كل حاجه لما تلاقي دكانين فاتحين قصاد بعض ده ليه زباين وده ليه زباين اول صاحب المحل ده ما يشوف زبون من بتوعه راح المحل التاني يعيد فيه نار خلاص الزباين هتتسرب واحد ورا التاني فيروح بقى يبعت لصاحبنا يقول له ايه اللي زعلك مني طب انت ما بتيجي مش بندي لك اللي انت عايزه تعال ده احنا عندنا بضاعه احسن من اللي هناك وارخص وانا هكرمك وهديك تخفيض هديك ديسكاونت بس تعال وما يعتقوش ان هو ايه يفلت من ايده صح فالشيطان فتح دكان وبينافس المحل بتاع المسيح فاول ما يلاقي زبون من بتوعه هيروح للمسيح ما ينامش الليل لازم ايه يجيبه الشيطان لا يسكت ولا يقف مكتوف اليدين اول الواحد ما يبتدي يعيش مع المسيح لازم ايه يدور ان هو يمسكه ويعطله ويشككه وييأسه ويحاربوا بكل انواع الحروب وعشان كده احنا خدنا 12 موضوع ازاي نثبت في المسيح عشان ما نسمعش شكوك الشيطان ازاي المسيح اب بيهتم بينا بيعتني بحياتنا بيدور على راحتنا بيحامي عننا بيساعدنا بيقوينا بيشجعنا ويانا على طول وان كان الرب معنا فمن علينا الحقيقة يا جماعة ان مع كل مرحلة من المراحل دي احنا بنقرأ كتاب من كتب سيدنا البابا المفروض ان احنا نقرأ عشان خاطر احنا بنتلمذ على ايدين سيدنا البابا لان ده معلم الكنيسة المؤتمن من الله وان كان في اي واعظ او اي خادم فهو بيخدم من خلال سيدنا البابا وبيتعلم منه ويدي تعليمه للناس عشان كده النهاردة عايز أوريكم ما كتبه سيدنا البابا عن حروب الشياطين محاولاتها أساليبها وقد إيه سيدنا البابا بيحذر من الشيطان طبعا مش كلنا بنقرا كتب وما عندناش الموهبه بتاعت قرايه الكتب الدنيا واخدانا لكن انا بسجل هذا الكلام على اشرطه عشان يمكن السماع اسهل من الايه من القراءه الواحد وهو راكب عربيه يحط الشريط يسمع الكلام وهو قاعد يعني ريلاكس ممكن يسمع الشريط لكن يمكن قرايه الكتاب محتاجه الى يعني انتباه وجهد وتركيز فعشان كده انا هلخص لكم الكتاب اللي كتبه سيدنا البابا عن حروب الشياطين وفيه الكلام كله اللي احنا اتكلمناه قبل كده بس انا هقول لك مكتوب فين وفي صفحه كام علشان خاطر اللي يحب يرجع ليه يرجع واللي يحب يسمعه في الشريط يسمع الشرايط ديت هتتوزع بكره ان شاء الله في السوق الخيري كل المجموعه بتاعت مرحله الثبات وقبليها مرحله البدء مع المسيح كتاب سيدنا البابا عن حروب الشياطين فيه خمس فصول خمس ابواب يعني الباب الاول بيتكلم عن طبيعه حروب الشياطين ايه طبيعتها والباب الثاني بيتكلم عن صفات الشيطان في حروبه الشيطان صفاته ايه والباب الثالث بيتكلم عن حيل الشيطان الاساليب اللي بيها بيحارب والباب الرابع بيتكلم عن ازاي ننتصر على حروب الشياطين كيفيه الانتصار على حروب الشياطين والباب الاخير بيتكلم عن فوايد حروب الشياطين ايه الفايده اللي انا اطلع بيها من الحرب مع الشيطان وعشان خاطر ادي صوره متكامله عن الكتاب سيدنا مقسم كل باب الى نقط فطبيعه حروب الشياطين مديها عشر سمات عشر وصفات الشيطان في حروبه مديله 13 صفه وصف بها الشيطان وهو بيحارب واساليب الشيطان في الخدع والحيل حيل الشيطان كاتب 25 حيله شيطانيه ما هو شيطان عنده حيل كتير يضحك بيها على الناس وكيفية الانتصار مدينا سيدنا البابا 11 طريقة بيها ننتصر والفوائد اللي هناخدها في الآخر 10 فوائد أنا مش هركز مش هقرا الكتاب كله لأن ده مكتوب في حوالي 120 صفحة فأنا مش هقرا 120 صفحة في الوقت ده لكن أنا هركز على بعض النقط عشان الوقت وعشان احنا كمان ما نزهقش لان لما تقعد تسمع حاجات بتتقري وبس يمكن توخم ويمكن الشيطان يجي لك بحيله من حيله ان هو ينعسك يخليك تنام ما دي حيله من الحيل عارفين مره بولس الرسول كان في بلد بيوعظ قعد يوعظ لحد نص الليل اما الشيطان عمل ايه كان في زحمه كبيره قوي في ناس قاعدين في كل حته وفي شباك مفتوح والدنيا صيف وهواء بالليل حلو ففي شاب قاعد في الشباك يسمع اما الشيطان لقى الشاب ده راح يبتدي ايه يتاثر ويسمع كلام بولس ويت ايه ويتغير فراح للشط... راح للشاب ده الشيطان قعد يطبطب عليه وهو قاعد هو نام منه وهو قاعد والهوا حلو والشيطان عمال يطبطب عليه أوه. لحد صاحبنا ما عمل ايه نام تماما كانه متخدر وبولس الرسول عمال يوعظ ومش عارف وبص له جاب ايه الشيطان لزه يعني بعد ما نيمه شباك جايز لزه كده قال لما نعمل لك فركيشه لبولس بقى ويقوم من هنا يمشي فلز الواد وقعه من الشباك وقع في الارض ما اداش منطق الدنيا هاصت ايه الواد مات الواد بولس الرسول راح وربنا اداله نعمه واقامه لكن شوفوا الشياطين مش ساعات انت تحضر الكنيسه وتبقى عايزها كده اما الشيطان يخاف عليك احسن ايه تسيبه البطرس ده عمال يطبطب عليك وتلاقي النوم حلو ولذيذ ده انت بتقلق طول الليل لكن ازاي بتنام في الكنيسه ما صاحبك جاي ينيمك هو انام وانا هجيب لك جوزين حمام اوعى وتبص تلاقي النوم لذيذ تطلع من الكنيسه الحمد لله واحد خد له نومه ما شافهاش من عشر سنين اي شغال على طول على النوم ده متوبه ونوم و... ووجع في الدماغ ما لازم يعمل حاجات بيحيل فطبعا انا مش هديله الفرصه ديت واقعد انيمكم يعني لا انا هاخد بس مقتطفات كده وايه ونتكلم عليها سيدنا البابا في الفصل الاولاني بيقول حروب الشياطين هي ضد الكل لم ينجو منها احد حتى المسيح نفسه لما كان في الجسد الشيطان راح ايه يحارب فما تخافش لما الشيطان يحاربك يعني وبعدين بيقول برضو الشيطان لا ييأس ما عندوش يأس ابدا يعني احنا يمكن نيأس لكن الشيطان ايه ما ييأس ابدا وبيقول في الواقع ان حروب الشياطين مش موجهة ليا لكن يقول حروب الشياطين موجهة ضد الله نفسه وضد ملكوت الله وضد هياكل الله المقدسة اللي هي أنا وأنت فإذا في الواقع الشيطان لما بيحاربنا ما يهموش أنا لكن يهمه إن هو يحارب مين؟ يحارب ربنا فيا أنا عارف زي ما واحد يحب يغيظك يعني لما واحد شرير يغيظ أي إنسان يخطف ابنه ويتويه يقعد يبلغ البوليس ويدور ويعمل و... ما ينامش الليل طب ماله قال لا ما ده ابني فلما ياخد ابني انا ما نامش الليل انا بحبه فكذلك الشيطان بيخطفنا احنا اولاد ربنا عشان خاطر يغيظ ربنا الله سايب له فرصه يعني وربنا مش قده قده نص سيدنا بيقول حاجه لطيفه قوي بيقول الحروب الدائمة التي للشيطان تشتد في الأوقات المقدسة الشيطان يحاربك قوي قوي في الوقت المقدس يحاربك في وقت القداس يحاربك في وقت العظة يحاربك في وقت الصلاة وبعدين جايب قول لذيذ قوي في بستان الرهبان أقراه لك واسمعه ومن العبارات الجميلة في بستان الرهبان يقول إنه عندما يدق جرس الصلاة في نصف الليل عارفين في الأديرة بيدقوا الجرس نص الليل عشان ايه عشان ايه بيدق الجرس عشان يصحي الرهبان يروح يصلي مش كده فإنه لا يوقظ الرهبان فقط للصلاة وإنما أيضا يوقظ مين الشياطين لكي يحاربوا الرهبان ويمنعونهم عن الصلاة يعني الشياطين بتسمع برضه الجرس أول ما يدق يقول لا دول هيطلعوا يصلوا لا قوم يا انت اهو قام يصحى هو راخر عشان خاطر ايه يوقف الصلاه صح يعطل كل واحد عن الصلاه الشيطان وحش قوي الشيطان لا يقف مكتوف اليدين او متفرجا يعني يسيب كنيسه نشطه مثلا ونهضه وفي وعظ وفي ناس بتتوب وبترجع لربنا وهو يقعد ساكت كده مش منطق مره قريت قصه لطيفه واحد كان مكشوف قديس مكشوف عن عينيه فماشي رايح يزور الكنايس فبص لقى كنيسه قاعد قدامها شيطان وشبعان نوم نايم سبع نوم فسابه مش راح على الكنيسه الثانيه لقى الشيطان نايم بس شويه شويه يعمل ازاي يفتح نص عين كده ويغمضها تاني فتح نص عينه ويغمضها تاني يعمل كده ليه الراجل ده سابه مشي فراح لقى شيطان تالت قدام باب كنيسه عمال يشد في شعره فحب يعرف ايه الحكايه دي فراح للشيطان الاولاني قال له يا سيد يا سيد يا سيد قال له قال له انت شيطان قال له ايه قال له طب انت نايم ليه قال له هصحى ليه طب انت شغلتك النوم قال لا انا حارس الكنيسه دي فالكنيسه ديت نايمه مقفولة على طول فأنا ما ما ورايش شغل فأنا قاعد نايم ومرتاح فسابه راح للتاني يا ريس يا سيد قال له نعم قال له أنت شيطان قال له إيه قال له طب أنا شايفك كده نايم وكل شوية تفتح نص عين كده وتغمضها تاني وتنام وتفتح نص عين تاني وتغمضها تعمل كده ليه؟ قال له أصل يا سيدي أنا حارس الكنيسة دي واغلب اوقات الكنيسه دي ما فيهاش حد لكن من حين للحين يجوا شويه كده يصلوا فانا فتح لهم عيني هم بيصلوا بحق وحقيقي وهيمدهم ولا دول عبل ما فتح عيني الاقيهم طلعوا انام تاني قال له حلو راح للتالت قال له يا عم انت بتشد في شعرك ليه قال له مش مديني راحه ابدا اللي جوه دول عمالين يصلوا وماسكين في ربنا وانا ما عارف اعمل فيهم ايه عمال يشد في شعره لانه ال- المسؤوليه بتاعته بتهرب من ايده ضيعت ضاعت من ايده وهو مش عارف يعمل ايه فالشيطان الشيطان لا يقف متفرجا او مكتوف اليدين لازم يعمل حاجه غير كده سيدنا بيقول وانا عايز اوصل للحته اللي انا عايز اقولها وهي حروب الشك وحروب الياس اكبر حاجه بيحارب بيها الشيطان الناس دي في صفحه 43 حروب التشكيك وفي صفحه 46 حروب الياس ودول مهمين قوي ناخد بالنا منهم لان دول اللي بنتحارب بيهم كويس سيدنا يقول ايه ان الشيطان يزرع الشكوك في كل مجال من مجالات الحياه يزرع الشك لان الانسان في حاله الشك يكون ضعيفا ويمكن للشيطان ان ينتصر عليه اول ما يخليك تشك يقدر ينتصر عليك طب بيشككنا من جهه ايه سيدنا البابا بيوضح فهو مثلا يغرس الشك من جهه التوبه يقول لك ايه بقى انت راح هتتوب انت ما تعرفش تتوب وما فيش امل منك وما انتش نافع وحتى لو تبت ربنا مش هيقبل توبتك شك فطبعا اول الانسان ما يوصل للشك كده يقول لك طب ما فيش ده بقى خلاص ما مش لازم اتوب طالما انا مش نافع مش لازم بص يقول ايه سيدنا فهو يصور للانسان انه ليس من السهل عليه ان يتخلص من خطاياه ولكن انت هتتخلص من الخطايا استحاله طب هتعمل ايه صح في مره من المرات كنت في احدى البلاد اللي كنت بخدم فيها يعني وبعدين في واحد عنده مكتبه مكتبه نهضه أو زي نيوز ايجنت يعني وبعدين آه، اروح انا اشتري شويه حاجات من عنده اما اقول له يا فلان ليه ما بنشوفكش في الوعظ؟ جيش ليه الكنيسه؟ جيش ليه تسمع كلمة ربنا ده احنا عندنا مرتين في الأسبوع مش كنت بوعظ يوم الجمعة كنت بوعظ الثلاث والخميس أعداد غفيرة كانت بتحضر بالثلاث آلاف فأقول له ما بتجيش ليه تحضر فكذا يقول لي إن شاء الله إن شاء الله بعدين في مرة قلت له لا ما تزحلقنيش إيه اللي إن شاء الله إن شاء الله قال اسمع بقى أقول لك يا ابونا قلت له إيه قال لي معنى إن أنا أروح أحضر الوعظ يعني هقفل الشغل بتاعي قلت له دي ساعة واحدة بس تحضر تقفل ساعة مش مشكلة مش حسين قال لي لا ده أنا هقفله خالص وأدور على شغل تاني تقول ليه؟ قال عشان شغلانتنا ديت حرام في حرام سرجع أنا مش أمين في الشغل بتاعي عشان خاطر أكسب لازم الحاجة أم قرش أقول دي بعشرة فمعنى إن أنا أتوب يعني هسلك بالأمانة ومعنى ان انا امشي بالامانه يتخرب بيتي يبقى هقفل المحل ده آه. اتاري الشيطان بيقول له ايه مفيش فايده واحد زيك مش هيقدر يخلص مش هتقدر تتخلص من خطاياك دي ده معناه خراب بيتك صح مبدا ومنطق وتشكيك فهو يصور للانسان انه ليس من السهل عليه ان يتخلص من هذه الخطايا التي صارت طبيعة فيه أو عادة من عاداته أو صارت محبوبة لديه لا يمكنه مطلقا الاستغناء عنها وإذ يغرس فيه الشك الكامل في قدرته يخفي عنه تماما معونة الله شغلانة الشيطان أما إن صمم الإنسان على التوبة فإنه يشككه في قبول الله لتوبته يقول له بقى أنت ربنا هيقبل توبتك مم. أنت بتحلم ليه هو أنت زي الناس اللي بتوع الكنيسة لا ده أنت خطيتك من نوع تاني كم خطية عملتها وكم شر فعلت وكم جريمة ارتكبتها وكم انحراف فعلته لا لا لا لا لا لا ربنا مش هيقبل توبتك أنت مش ممكن ويقفلها عليه فييأس يقول لك هدف الشيطان هو إلقاء التائب في اليأس يشككه في رحمة الله وهو يشكك أيضا في الإيمان ذاته وفي العقيدة ساعات الشيطان يجي لوحده يقول له إيه هو هو ربنا موجود إيه يا عم الأفكار دي جات لي منين اه من اول ما بدات تعيش مع ربنا يشككك في الاساس هو ربنا موجود طب اثبت لي ان ربنا موجود وبعدين ممكن يشكك لكن يعني هو ايه حكايه ربنا ثلاثه وواحد واحد وثلاثه حاجات ما كانتش بتخطر على بال الواحد لكن اول ما بدا بقى يعيش مع ربنا يبتدي يشككه في الحاجات دي والحاجات دي طبعا لها ردود لكن الشيطان قصده ان هو يعمل ايه ينفر الانسان من الحياه مع ربنا يجيب له مشاكل يجيب له مشاكل وسيدنا البابا يقول أيضا لا تقبل الشك داخلك ولا تستعمله ولا تدعه يستمر معك يعني نصيحة انك ما تخليش الشك يستمر وياك اسرع عشان ترى اجابات لهذه الشكوك وكل حاجة لها اجابة ما تخافش كل حاجة لها اجابة بس المهم انك توصل عشان تقتنع نسيب حرب التشكيك ونبتدي في حرب ايه اليأس الشيطان عفريت عفريت لازم يوصل الانسان الى اليأس ما يسيبوش ابدا لحد ما ييأس الكلام ده احنا قلناه في المحاضرات اللي فاتت كلها انا بشبه الشيطان ده بواحد ملاكم ملاكم عنيف الملاكم ده يخش على الحلبة يعمل ازاي يناوش اللي قدامه مش كده زي ما بتشوفوهم في الحلبات يناوش اللي قدامه وبعدين يجي خبطه بدراعه الشمال كده يعمل له يعمل له كده هنا مثلا يخبطه خبطه كده ام صاحبنا اول ما يتخبط يداير يبص يعمل شوف ايه يلاقي دوكها نزل بايه بالتانية القاضية ما هو بيخبطه كده عشان يلخمه وبعد ما يتلخم يبص من غير ما يحس يلاقي اداله القضي على طول نزله في الارض طريح ده الشيطان بالظبط بالظبط يجي يعمل لك ايه يناوشك بخطيه شهوه عدم امانه كبرياء اي خطيه من الخطايا ديت يناوشك بيها كده اما انت اول ما تفكر في الخطيه كده وتفقد توازنك تبص تلاقيه ايه جالك بالقضيه تاني طخ يقول لك ما انتش نافع انت بعد ده كله بتخطي يا خيبتك القويه تفتكر ربنا بيضحك عليه ما هو ما فيش فايده منك ما ساعه زغلول قال ما في فايده خلاص انت ما انتش نافع ويخبط الانسان بالياس سيدنا البابا بي... بيوضح الحته دي قوي في الكتاب في صفحه تكذب تشتم تحلف تغضب تشتهي لا مش عارف ايه يجيب لك شويه خطايا تك تك تك تك تك ورا بعض وفي الاخر يقول لك ايه لو نفعت تبقى تقابلني ما انت هتنفع لا انت حلفت وشتمت وكذبت وغضبت وسرقت بقى انت انت وش سما ولا وش ابديه يا اخي تليس البعيد ما انتش نافع مش ده اللي بيعمله يأس يقول ايه وقد تكون هذه المقدمات ايحاءات يغرسها في نفسه في نفسك باستمرار باسم التواضع زي ايه انا ضعيف أنا عاجز وكل خطية ولكن بدلا من أن يص- يوصلوا إلى الاتضاع يقودوا إلى صغر النفس وشعور بأنه لن يقوم ثانية مش كده برضه ساعات واحد يجي يقول لي ايه اقول له يا ابونا انا خلاص مفيش فايده ليه يا ابني؟ آه انا بعترف بقالي قد ايه واللي بقوله بعيد وبزيد واللي بعمله بعمله تاني وتالت ورابع مفيش فايده مني مفيش امل انا يئست انا ما ينفعش مع ربنا ايوه يبقى الشيطان ايه ضربه الضربه القاضيه شوف حيله الشيطان كمان يقول لك ايه من عادة الشيطان أن يضخم في الأخطاء ليوقع صاحبها, صاحبها في اليأس يضخم فيه يعني مثلا واحد وقع في خطية قام يعمل من الحبة قبة يقول له لا دي انت فكرك انها خطية بسيطة لا يا حبيبي لا دي خطية كاني وماني و... ويكبر ويهول لك بقى عشان الواحد ايه يكتئب ويحزن وييأس والغريب سيدنا البابا يقول ايه الشيطان ماكر جدا في هذه الناحية ازاي فهو قبل السقوط يسهل موضوع الخطية جدا حتى تبدو كأنها شيء عادي ويضع لها مبررات يعني يجي قبل الخطية الواحد قبل الخطية يقول له، يا عم مش حكاية هو يعني انت هتعمل ايه دي مجرد كذبة بسيطة يعني هي مش كذبة كذبة يعني لا دي كذبة بيضة يعني مش حكاية واصلك انت الناس دلوقتي ما عادش بتقبل الكلام الصح فلازم يعني تلونها كده و... واني لا اكذب ولا اني ولكني اتجمل واخد بالك يعني الحكايه يعني جملها يعني كده وزينا يعني مش تضحكوا لازم عارفين الفيلم ده فيلم ولا مسلسل؟ انا بفقسكم دلوقتي هو فيلم ولا مسلسل فيلم آه. بنقرا عنه في الجرايد الدعايه لا اكذب ولكني اتجمل يعني ما بتكذبش لكن بيحسنها يعني حسن الموضوع فالشيطان يعمل لك مبررات وبعد ما ما يغلط شو بقى يقول لك ايه اما بعد الخطيه يدخل الشيطان معك في اسلوب التهويل لتقع في اليأس ويقول لك هل من المعقول ان يغفر الله خطية مثل هذه آه. يبقى قبل ما تقع في الخطية يسهلها لك وبعد ما تقع في الخطية يكبرها لك يقول لك لا انت فاكر ايه دي حكاية كبيرة قوي قوي قوي لا اسمع ربنا ما يفوتش الحاجات دي يخيبك البعيد ويخيب شكلك عفريت مكار مكار يدحلس لحد ما يوقع الواحد وبعد ما يوقع الواحد يقطع رجاؤه سيدنا البابا يقول وربما يشعر الخاطئ انه وقع في التجديف على الروح القدس ساعات واحد يجي يقول كده ابونا انا وقعت في التجديف على الروح القدس اعمل ايه حته واحده كده يا ابني ما هو عايز يأس الشيطان يقول لك وهكذا لا تكون له مغفره للابد طبعا لا تكون لتلك الخطية أي علاقة بالتجديف على الروح القدس فالتجديف على الروح القدس هو طرد الروح القدس من القلب طردا كاملا دائما مدى الحياة ليه الشيطان صعب وحش يكبر الحاجات دي ان الله قادر ان يمنح الانسان التوبه مهما كانت حالته سيئه جميل كلام سيدنا مطيب مشجع مشجع اوعى تيأس ان الله قادر ان يمنح الانسان التوبة مهما كانت حالته سيئة والتاريخ يحكي لنا الحالات السيئة جدا التي كانت فيها مريم القبطية و- وبيلاجية واغسطينوس وموسى الاسود ومع ذلك تابوا كلهم وربنا قبل توبتهم مريم المصرية مصرية الزانية الفجر آه، اغسطينوس الشرير الفاسق كان كده زمان موسى الاسود سفاح وقاطع طريق لكن ربنا قبل توبتهم وغيرهم طب احنا اكتر من كده لو كنا كده ربنا برضه هيقبل يقول لك هنا سيدنا البابا كمان ايه ومن وسائل الشيطان في اليأس ضربه لنا في اوقات روحية يعني في وقت روحي حلو اما الشيطان يتجدعن وايه ويوجه سهامه يعني واحد متناول يطلع من المناولة يقع في خطية يقول لك مش نافع شوف سيدنا يدي أمثلة للحكاية دي يقول ايه مثال ذلك قد تكون في سهرة روحية طول الليل في الكنيسة في بدء على عام جديد وكلك رغبة وتصميم أن تبدأ بدءا حسنا بعام مبارك مقدس بيحصل وتحضر السهرة والقداس وتتناول بيحصل ثم تخرج ولما تخرج يرسل لك الشيطان إنسانا متعبا جدا يعكر دمك ويثيرك ويجعلك تغضب وتخطئ وبعد ما يعمل كده ايه حينئذ يضربك الشيطان باليأس فتقول أبعد كل هذا أسقط إذا لا فائدة يبقى الشيطان وصل ايه لا حقيقي بعد الواحد ما بيسهر مع ربنا ويبقى عظيم جدا الشيطان بقى يتدبقه بره يجيب له واحد بس ينرفزه كده يشكه بس يجيب القديم والجديد ويسفل له بقى بعد ما يعمل له الحكايه دي الشيطان يقول له ايه انتش نافع اه بعد يوم ليله بحالها في الصلاه تقع بس استفدت ايه يبقى ما انتش نافع كلا لا تيأس سيدنا يقول كده كلا لا تيأس فهذه هي حيله المعروفة قل كما قال النبي إني إن سقطت أقوم ويعرف أن الشيطان لا يهدأ في حربه في أول كل عام جديد وفي كل يوم روحي وبعد كل صلاة روحية وفي بداية كل صوم وبعد كل تناول توقع منه ضربة لإسقاطك فإن فعل لو ادالك ضربة وقعتك بعد أي حاجة من دي اتناولت وراح كعبلك شوف سيدنا البابا يقول حي كلمة لطيفة حتى لذيذة خالص سيدنا البابا بيعطي لل... للمواضيع الروحية بساطة كده بإيه بفكاهة لطيفة أوي أوي أنتوا سمعتوه سمعتوا عظاته فإن فعل ذلك قل له العب غيرها العب لعبة أخرى العب غيرها مش كده؟ بس باللغة العربية العب لعبة أخرى يقول للشيطان العب غيرها فقد صارت ألاعيبك هذه مكشوفة العب غيرها مش حقيقة صدقوني سيدنا البابا بيقول كده صدقوني ان الحروب في المناسبات الروحية لا تحصى وقد تكون هذه الحروب مجرد حسد من الشيطان لعملك الروحي او لنجاحك ينقل سيدنا البابا برضه في الموضوع يقول الانسان حينما ييأس تتحطم روحه المعنوية ويفقد ثقته بنفسه وثقته بالله وثقته بامكانيات بامكانياته امكانيات الحياة الروحية إمكانية الحياة الروحية ويستسلم للسقوط قد يقنعه الشيطان بصعوبة الحياة الروحية وبأنه ضعيف وطبيعته فاسدة كما يقنعه بأنه لن يفلت من يده مش هيفلت من ايد الشيطان سيدنا البابا في الآخر بيقول ايه إن كنت ماشيا في الطريق الروحي ووقعت لا تظن أنك لا تعرف المشي وتيأس بل قم وأكمل السير استمع إذا إلى قول الرسول كونوا راسخين غير متزعزعين يعني ثابتين يقول لك كن قوي القلب بالله ولا تيأس لا تيأس مهما كانت حروب الشيطان قوية ولا تيأس مهما سقطت ومهما نسيت الوصيه ومهما فشل التدريب لا تيأس إذا كانت البداية التي بدأت بها بداية ضعيفة أو بداية ساقطة أو بداية ضائعة ابتدي قل لنفسك كل هذه مجرد حروب وأنا سأثبت فالله يعني سأثبت فالله تأثير نحو الله وإن كنت أجر رجلي جرا إليه حسير مهما سقطت مائة مرة في الطريق سأقوم وأكمل الطريق ولن أقبل اليأس مطلقا إن اليأس من عمل الشيطان ده كلام سيدنا مشجع لينا مشجع ابتدي وما تخافش ابتدي وربنا هيكون وياك اوعى تسمع للشيطان ان هو يائسك يقول لك ما انتش نافع و... وكل ما تبتدي تقع و... و... ولا الى اخره ما تصغيش اعلم ان الله اب ليك وشوف انت كاب بتتصرف ازاي مع اولادك لو ولد من اولادك وقع تسيبه هتمد ايدك جري وتنتشره وبدل ما تنتشله وتوقفه على الارض راح تشيله وتحطه على كتفك وتطيب خاطره اذا كنا احنا بشر بنعمل كده ربنا مش هيعمل معانا كده بس ابتدي بس لتكن عندك الرغبة والاشواق انك تبتدي مع المسيح حط ايدك في ايد ربنا وربنا مش هيسيبك ابدا ابدا وان عدم امانتنا لا تبطل امانة الله بل يظل امينا الى الابد مش هيعاملنا بحسب ايه ضعفنا ولا نقصنا ولا عجزنا ولا سهونا لكن هيعاملنا بحسب كرمه ورحمته ونعمته ومحبته ربنا طيب وحنين بدأت كمل وياه لسه عايز تبتدي حط ايدك في ايده قول له انا ابنك يا رب والكلام اللي انا سمعته النهارده ده مشجع جدا ليا انا مش هسيبك انا عايز اعرفك انا عايز اتمتع بيك عايز اثبت فيك عايز اشبع بيك عايز اتملى بيك عايز امتلئ بيك عايز اكون ليك كل ايام حياتي يا جماعه العيشه مع ربنا حلوه حلوه قوي الله محبه والناس اللي عرفت محبه المسيح وداقت حلاوته مش ممكن هتسيبه مهما حاول الشيطان ان ييأسنا ويوقعنا في اليأس لكن الله يشجعنا احنا بنحفظ ترمي آية على كده اللي هي بتاعت ميخا سبعة تمانية كنا خدناها قبل كده يا ترى حافظينها ولا لا طب ممكن نقولها مع بعض بالشاهد يلا ميخا سبعة تمانية لا تشمتي بي يا عدوتي اذا سقطت اقوم اذا جلست في الظلمه فالرب نور لي ميخا سبعة ثمانية برافو برافو لا تشمتي بي عدوتي مين عدوتي الخطية الحية القديمة الشيطان عدوي لا تشمتي اوعى تشمت فيا ليه ان سقطت راح اقوم وان جلست في الظلمة ربنا هينور لي الرب نور ليه يعود يرحمنا يدوس آثمنا ويطرح في أعماق البحر كل خطايانا لا تيأس إطلاقا وزي ما قلت لكم قبل كده في حرب الشياطين قصة الراهب المبتدئ اللي كان الشيطان بيحاربه ويوقعه في خطية معينة بعد ما يقع كان يقف يصلي كلم ربنا بدموع ويمسك في ايدين ربنا يقول له مش هسيبك يا رب انا ابنك ما تسيبنيش اهلك انا عايز اعيش معاك على طول اما الشيطان يجي يقول له ايه يا كذاب يا كذاب انت مش لسه واقع في الخطيه دلوقتي انت بتضحك على ربنا تقول له مش عايز اسيبك والخطيه اللي انت عملتها والوقعه اللي انت وقعتها مش مش مكسوف من نفسك مش مكسوف من ربنا يا عم اتبط واقعد يا عم بلاش ضحك يا عم اقعد انت مرائي وكتير قوي من الناس لما تروح تقول له ما بتجيش الكنيسه ليه يقول لك انا مش عايز اعيش مرائي الجماعه اللي بيروحوا الكنيسه دول كلهم مرائيين لكن انا لان عايش في الخطيه فانا مش عايز ابقى بوشين مرائي اروح الكنيسه اعمل نفسي بتاع ربنا وانا بره بتاع الشيطان مش عايز اكون مرائي سلام على الشهامه والجدعنه طب يا اخي طب ما تيجي وتخليك صادق وتقدم توبه وتبتدي مع ربنا وما تبقاش مرائي مش كده فالشيطان مثل صاحبنا الراهب ده وقال له انت مرائي انت لسه واقع في الخطيه وبعدين تقف تصلي كفايه رياء قال له اسمع اسمع وده المثل بتاعنا بقى انت تضرب مرزبه مرزبه يعني بتضرب ايه تضربني بالعصايه قليبه كده انت تضرب مرزبه وانا اضرب مرزبه انت بتضربني بالخطيه وانا بضربك بايه بالصلاه وهنشوف لنرى من سيغلب انت اما رحم الله بيذكر بستان الرهبان ان الشيطان فارقه لانه هزم امام ايمانه وربنا بارك هذا الراهب بركات عديده على مثابرته على عدم يأسه على إيمانه على صلاته على جهاده على محارباته وصراعه باركه أحبائي طريق الحياة الروحية رغم أنه يبدو أنه صعب قوي لكن اللي بيخليه سهل قوي هو إيد ربنا اللي بتسندنا فيه وقلت ترنيمة لطيفة أو تقول فكر العدو فكر العدو يهزمني يهيج الاشرار نسي ان يد يسوع تسندني من خلف ستار عارف لما يبقى واحد واقف هنا وواحد ايده من ورا الستاره وعمال يسنده وهو واقف لكن مسنود فايد ربنا من خلف ستار تسندني نسي يد يسوع تسندني من خلف الستار طريق يسوع يبدو انه صعب جدا جدا ويبدو انه ضيق جدا ويبدو انه كرب جدا لكن لما يسوع يبقى ماشي ويايا الضيق يتسع مش في بلوفرات كده تبص تلاقيها ضيقه واحد يشتري بلوفر تلاقيه ضيق كده ما يجيش ما يلبسش عيل صغير ايه يا عم انت شاري البتاع ده ليه وده هيخش في كتافك ده ما يخشش في راسك ايه يقول لك لا لا لا بس هوريك اوريك يجي مدخل ايديه كده وماطط البتاع اتاري البتاع اسمه ايه over size يبدو ان هو صغير كده لكن لانه over size ايه يخش ويلبس طريق يسوع ضيق لكنه over size المسيح يوسعه كده عشان نمشي فيه ايه بارتياح وبسلاسه نبتدي مع المسيح ونثبت في المسيح امم انا كنت اليومين دول مشغول قوي مشغول خالص عمال اتابع في الجرايد مش عارف اتابع في الاذاعه ولا التلفزيون اتابع ايه الانتخابات بتاعت وين بتاعت اسرائيل ليه عشان الملامح بتاعت العملية بتبان فاكرين لما اتكلمنا عن النتنياهو نتنياهو اه هو ده ابتدت الحكاية ايه تتكشف انا سمعت انه كسب البتاع مش كده مش هو كسب 50 كم 50.5% حكاية ايه ارقعت بانت السمك اللي فيها بان اصل ده بقى يعني ربنا يحمي العالم ويدينا يقظة للأيام القادمة ها خدوا بالكم انتبهوا أنا مش بخوف الناس عشان تتوب لكن أنا بخلص ذمتي من الناس الأيام قربت هتبص لا يتفاجئ الراجل ده في يوم من الأيام مش إنه لا يتخلى عن شبر من القدس لا لا يبدو ان هذا هو الذي سوف يبني هيكل اورشليم يبدو والله اعلم انا ما بفتيش ولا بتنبأش لكن انا يعني علي ان انا اتنبه لكن لتكن مشيئة الله يا ليتنا جميعا نستعد للايام المقبلة ما بنحددش ايام معينة ولا سنين معينه ولا أوقات معينة جعلها الأب في سلطانه لكن علينا أن ننظر للعلامات ونسهر وننتبه الحكاية مش لعب الحكاية داخلة في الايه في الجد ربنا يعطينا ان نبدأ بدءا حسنا وان نثبت بلا يأس حتى النهاية ولإلهنا كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد آمين